The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it, it's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Full prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
شرب القهوة ليه طقوس معينة إنك تقعد في ركن هادي وتشغل فيروز وتقرا كتاب خلي عليك القهوة وفيروز وأنا هقرا لك الكتاب انتوا دلوقتي بتسمعوا سلسلة ركن القهوة من بودكاست نجمة أكاد أجزم إن مفيش جلسة نسائية بالذات لو يغلب عليها طابع البهجة والمرح إلا لو اتقال ياه لو الستات تعيش في كوكب لوحدها والرجالة يعيشوا في كوكب لوحدهم الدنيا هتبقى ألطف كتير في اللي بيقولها من باب الهزار والدعابة وفي اللي قصدها فعلا في سنة 1995 كرمت منظمة الأمم المتحدة الشعب المثالي ووصفته بأنه أكتر شعب مسالم في العالم هو شعب الموسو اللي بيقع في جنوب غرب الصين شعب الموسو عنده حاجة مش موجودة في أي مكان في الدنيا هو إنه قائم على النساء فقط وليس للرجل أي كلمة فيه قبيلة تخضع لهيمنة المرأة بالكامل من الحكم والإدارة والعمل والميراث الفرحة بتكون بخلفة البنات مش بخلفة الولاد ما الستات هم الأساس العائلات بتحكمها كبيرة العيلة وبتورث مكانتها وكمان أملاكها للستات بس الرجالة ما بتورث في حين إن الرجل مهمش جدا لا يسمح له بالعمل يظل أيا كان عمره تحت رعاية والدته مفيش زواج بشكله المتعارف نوع الجواز عندهم اسمه ووكن مارج الراجل لما يعجب بواحدة منهم بيروح لبيتها بالليل لو عجبها بتتم الزيجة لليلة واحدة بس ويمشوا الصبح ما بيحملوش هم النسب لأن المولود بيسجل باسم الأم مش الأب العلاقة من النساء تجاه الرجال غير عاطفية إطلاقا لخوفهم من الوقوع في حب الرجل فيخضعوا ليه ويسلموه مفاتيح القيادة وبكده يبقى زيهم زي الشعوب التانية وعلى الرغم من كل ده إلا إن نساء الموسو بيقولوا إنهم مش مبسوطين لأنهم شايلين هم كل حاجة في الحياة ومفيش عندهم أي مجال للاتكالية أو الاعتمادية أو التدليل والرفاهية زي باقي ستات العالم ها لسه عايزة كوكب ليكي لوحدك؟ كتاب تصرفي كسيدة وفكري كرجل كيف ينظر الرجل إلى الحب والعلاقات والالتزام دعوة لطيفة من ستيف هارفي لنزع أسلحة الحرب بين آدم وحواء وخلق أرضية مشتركة للتناغم بينهما من غير ما احنا نعيش في كوكب الزهرة ولا هم يعيشوا في كوكب المريخ ويبصوا علينا بمنظار تابع الحلقة أي شيء تحبي تعرفيه عن الرجل مش هتقدري تعرفيه بشكل صحيح غير من الرجل نفسه ستيف هارفي بيقولك إن الستات قادرة على حاجات كتير قوي جوه البيت وبره البيت إلا أنهم برغم كل ده عجزوا عن فهم ما يحرك الرجل تجاههم في أي علاقة وده لأنهم بيطلبوا النصيحة من ستات زيهم في حين إن الرجل هو الوحيد اللي يقدر يجاوبك على أي سؤال يفيدك في علاقتك بيه ماذا يحرك الرجل؟ بيقول الكاتب إن الراجل كائن بسيط للغاية إلا إنه بيحركه في الحياة ثلاث حاجات بس من هو؟ ماذا يعمل؟ كم يكسب؟ من اللحظة الأولى اللي بيتولد فيها أي ولد كل المجتمع بيطالبه بإثبات الرجولة اللي أول شرط فيها إياك والبكاء اوعى تعيط مفيش راجل بيعيط ما تعبرش عن مشاعرك وعواطفك الرومانسية اكتمها جواك ابذل أكبر جهد ممكن إنك ترفع اسم عيلتك وتحصل على أعلى شهادة تشتغل في أفضل وظيفة اكسب الكتير والكتير من المال احترام المجتمع ليك مشروط بإنجازاتك واللقب اللي بيسبق اسمك هو اللي بيرجح كفتك وبيعلي سهمك مش مسموح لك تحلم بأسرة وزوجة وحياة غير لما تكون قادر ماديا على ده يعني بذل جهد مضني ومتضاعف بتغير الظروف الاقتصادية تعاطفت ويتبع ده إن حبكم أيها الرجال لا يشبه حبنا نحن النساء ويبتدي الصراع لا شيء على الأرض يمكن مقارنته بحب المرأة فهو حب حنون رحيم صبور حاضن محتوي وعذب حب نقي يخلي المرأة مستعدة دايما لفعل المستحيل من أجل الرجل الذي تحبه تسنده في كل أزماته وتسامحه مهما عمل هو ابنها وإن لم يحمله رحمها هي برغم ضعفها أقوى حصن ممكن يختبئ فيه من هجوم الإحباط وأسهم العثرات ولكن في المقابل المرأة مستنية الرجل يبادلها الحب بنفس الشكل بنفس الطريقة وهو ما يخالف كليا اللي اتربى عليه في المقطع السابق ده مش معناه إن الرجل غير قادر على الحب لكن هو هيبادلك الحب بطريقته أول حاجة الستات بتحب بسرعة أكبر من الرجالة الراجل عشان يوصل لدرجة الحب الحقيقي فعلا لأي امرأة بياخد وقت طويل ورحلته الذاتية لده أصعب كتير هو ممكن يكون بيحبك فعلا ومغرم بيكي لكنه مش هيتصل بيكي كل نص ساعة علشان يأكد لك حبه ده هيأكدهولك بشكل عملي أكتر زي إنه يقولك إنه يتمنى يتجوزك وينفذ ده فعلا هيعرف كل أهله وأصحابه بيكي بمنتهى الفخر والتباهي يعني هو بيعتمد الجهر بتقديره ليكي يسعى بكل جهد لإعالتك الراجل اللي بيحبك حريص كل الحرص على إنه يوفي كل احتياجاتك المادية وما يخليش ناقصك حاجة انتي وأولادك هيحط رغباته الشرائية في آخر القايمة لما يتأكد إنه جابلك كل اللي بتتمنيه ستيف هارفي ليه وجهة نظر في تعريف جوهر الرجولة وهي إن يكون الرجل معيلا لأسرته وقال هذا هو غرضنا نحن الرجال في الحياة وأن وظيفتنا الأساسية تكمن في الحرص على استقرار الوضع المالي لعائلتنا سواء كنا أحياء أو أمواتا ألا يعوز الأشخاص الذين نحبهم شيء هذا هو جوهر الرجولة أن نكون معيلين يدافع عنك ويحميكي أي حد يفكر يضايقك أو يأذيكي هيخليه يدفع التمن غالي كم مرة بتخافي تقولي لجوزك إن حد ضايقك علشان عارفة اللي هيحصل وخايفة من إن انفعاله للدفاع عنك ممكن لا قدر الله يكلفه حياته الراجل الحقيقي هو حامل عيلة وليس هناك رجل حقيقي على قيد الحياة لا يحمي ما يملكه إنها مسألة اعتبار باختصار ما تستنيش من الراجل يشاركك رحلتك المرهقة في الشوبينج ولا يتصل بيكي كل نص ساعة يقولك بحبك ولا إنه في مرضك يقعد جنبك في السرير ويمسك إيدك هو هيبقى حريص على توفير تمن دواكي أيا كان سعره مش هينوب عنك متبرعا بتغيير حفاضات أطفالك ولا يغسل الأطباق بدالك ده مش كلامي ده كلام الكاتب ووجب التنويه ملخص حب الرجل للمرأة ثلاث حاجات إعلان الحب إعالة الحبيبة حمايتها في مقابل ده هو محتاج منك برضه ثلاث حاجات واحد دعمك الراجل بيحب يحس إن في ركن أمان ثابت بيحمي ظهره لأنه لما بيخرج كل شيء خارج البيت بيكون متأهب يهزمه مديره في الشغل زملاء عمل بيسعوا لتشويه سمعته كسلم للترقية عربيته تعطل فجأة في طريق خطر بعد كل ده لما يرجع البيت بيحب يلاقي اللي ينسيه اللي شافه ويحسسه إنه ملك حتى لو ما كانش كده بالكلمة الطيبة والتقدير ده الدعم الحقيقي اللي هو محتاجه منك اتنين وفائك الراجل بيستنى يحس منك بالوفاء وإنك هتقفي جنبه في كل أزماته ومهما حصل تلاتة وصالك الراجل بيحتاج الوصال الجسدي مع المرأة اللي بيحبها بين قوسين زوجته كحاجته إلى الهواء كلمات بتبعد الراجل عنك إحنا محتاجين نتكلم الراجل ما بيحبش يسمع الأحاديث المطولة ووقت ما أنت بتكوني بتحكي من باب الفضفضة هو هيكون بيفكر إنك في مشكلة وهيقدم لك الحل وساعتها أنت هتتضايقي قوي لأنك مش محتاجة حل أنت عارفاه أصلا لكن محتاجة حد يسمعك شوية يبقى تغيري الصيغة وتقولي له قبل ما تحكي حبيبي هو مفيش مشكلة أنا بس عايزة أنفس عن غضبي في حاجة مضايقاني وكل اللي محتاجاه إني أتكلم مع حد ويسمعني بس كده إذا أعجبتنا امرأة سعينا إلى التقرب منها أما إذا كنا لا نريد منها شيء فإننا لا نتقرب إليها الكاتب بينصحك إنك تكوني يقظة جدا لو حاول أي راجل يتقرب لك لأنه أكيد عايز حاجة منك إزاي بيحدد الراجل المرأة اللي تصلح إنه يتجوزها والمرأة اللي هتكون بالنسبة له مجرد تسلية مفاجأة مش الراجل اللي بيحدد انت اللي بتحددي ده هو بيقدر الست اللي مش بتستسلم ابدا واللي بتحط لنفسها معايير واضحه الكلمه اللي بتتكرر في كل الكتب الرجل صياد بطبعه وكل ما كانت الفريسه صعبه كل ما تعلق بيها اكتر ما ينفعش تتعاملي مع اي راجل من غير ما يكون ليكي قيم وحدود ثابته وواضحه أرجوكي ما تقعيش في فخ أصلا أنا خايفة يسيبني أصلا أنا خايفة يروح لواحدة تانية مفيش راجل بيعجب بست وبيسيبها عشان بتحترم نفسها وبتقدر ذاتها ده حتى مؤلف الكتاب راجل غربي وهو كمان بيأكد ده أرجوكي ما تتنازليش ابن أمه ده اسم فصل موجود في الكتاب جميل إنك تتجوزي راجل بيحب والدته وبيراعيها ويبرها لكن اللي مش جميل هو إن تعامله مع أمه يعدي حدود البر ده إلى إلغاء شخصيته وتهميشك أنت وأولادك الكاتب بيقولك إن السبب في ده إن أمه حطت قواعد التعامل معاه وألزمته بيها حتى في وجودك أنت شخصيا في حياته لكن أنت كنت ساكتة ومستسلمة من البداية ولا حطيتي قواعدك ولا أولوياتك في التعامل وصبرتي وكتمت انتقادك لتصرفاته تجاه والدته جواكي خوفا انك تزعليه واملا انه يتغير كان لازم من اول يوم يكون ليكي قواعدك الخاصه معاه وتوصلي له انه لو ما التزمش بيها هو اللي هيخسرك من وانا صغيره كان نفسي العب باليه بس معوقات كتير منعت ده واكيد المعوقات دلوقتي اكتر فاستبدلت ده بتدريب نفسي على المرور برشاقه فوق الخطوط الحمراء وامتلاك انسيابيه التعبير والتفافات الصياغه لماذا يخون الرجال سؤال وضعه واجاب عليه ستيف هارفي الكاتب من منطلق ثقافته الغربيه حط في الاول مبررات كتيره جدا وسماحيه بده ورمى اللوم كله على المراه وتقصيرها وإن مهما قال فالستات مش هتقدر تستوعب وتتعاطف أبدا وتحط نفسها مكان الراجل الخاين عشان تحس بيه وتعذره وإن مع كل راجل خاين كان في امرأة سمحت له بده رغم إنه رجع في آخر الكلام وقال إن الراجل اللي هيعيد ترتيب أولوياته في الحياة ويلتزم بتعاليم دينه مش هيخون هو رجل غربي وأنا امرأة شرقية استخدمت مهارات البليل الكتابية وطرحت السؤال على عدة رجال بشكل مختلف هل إخلاص الرجل للمرأة التي يحبها مرتبط بالنضج؟ كانت الإجابة نعم جدا جدا النضج بإحساسه بالمسؤولية وإنه مسؤول عن إنجاح العلاقة النضج في معرفة إيه الأهم بالنسبة له وإيه النتيجة لو خسره النضج بتمسكه بمبادئ أخلاقية أكثر صرامة وبإنه لو فتح الباب لجعل الخطأ شيء عادي ومبرر فعمره ما هيكتفي ولا هيحس بالرضا النضج في ترتيب أولوياته بشكل صحيح الله العائلة العمل بعض الرجال يخون لانه لم يعاقب ابدا على خيانته احيانا يحتاج الرجل الى ان يخسر شيئا او يشعر انه على وشك خسارته لكي يعرف قيمته اسئله هتساعدك في تحديد هل الرجل اللي انت مرتبطه بيه يصلح ليكي بما فيه الكفايه ولا لا ايه رد فعله تجاه المشاكل اللي بتواجهك هل بيهرب ويسيبك تحلي مشاكلك لوحدك ولا بيقف جنبك وبيساندك في حلها ايه رد فعله تجاه اي اخبار سيئه بتزعلك يعني لو بعد الشر فقدت عزيز او قريب بيقف جنبك ويدعمك في الحزن ده ولا ما بيهتمش وبيختفي ويروح يعيش حياته ويتبسط بعيد عن احزانك ايه رد فعله لو قلت له لا لاي حاجه متجاوزه بيطلبها منك هل بيحترم موقفك ولا بيدور على واحدة تانية تقول له آه؟ أعتقد إن الإجابات على الأسئلة دي واضحة ومفيش فيها فصال علشان تعرفي إذا كنت مرتبطة بحد كويس ولا لأ الكاتب بينصحك لو أنت امرأة مطلقة وعندك أطفال وتعرفتي على راجل تتمني ترتبطي بيه لازم تعرفيه إن عندك أطفال وتوضحي له كمان إن ليهم الأولوية في حياتك وتخليه يشوفك وانت أم فعلا مش مجرد ست جميلة معجب بيها وكمان تعرفي أطفالك عليه وتشوفي هيتعامل معاهم باحترام وحب وصبر ولا مش هيقدر يستحمل ويكون ليهم في منزلة الأب هل فعلا ال strong independent woman ستات وحيدة فرصتهم في الارتباط بتكون أقل؟ الرجالة بتخاف منهم مثلا ولا هم اللي مش محتاجين رجالة في حياتهم أصلا؟ الحقيقة إن المصطلح ده عكس فطرة المرأة تماما والمتسبب فيه هو ظروف مجتمعية وتربوية أبدا مش الفطرة قريت مؤخرا إن ظاهرة ال strong independent woman ما هو إلا رد فعل تجاه trauma الخذلان امرأة خذلت وما لقتش حد يقف جنبها في أزماتها وأوقاتها الصعبة فاضطرت تشيل هي الليلة لوحدها أو تبادل خبرات بين الستات وبعضها إن الست لازم تكون شاطرة أو بالعامية كده شملولة وبتعرف تعمل كل حاجة وفي الوقت ده هي فعلا هتكون قادرة تعمل كل حاجة غير إنها تستمتع بمساحة كبيرة جدا من أنوثتها وتتدلع الحقيقة إن الرجالة أساسا بتحب الست القوية اللي بتقدر تدبر أمورها في الحياة بشكل كويس بشرط إنها تسيب مساحة تبين فيها للراجل إنها محتاجاه محتاجاه يحميها محتاجاه يعولها ويصرف عليها محتاجاه يحس إنه مطلوب وليه دور مهم في حياتها وزي ما ذكر الكاتب في أول جزء في الكتاب إن جوهر إحساس الذكر بالرجولة هو الإعالة والحماية فالنساء اللاتي يوافقن على السماح للرجل بتولي القيادة سيربحون هحكي لك مثال قريته في كتاب تاني يوضح لك بشكل عملي الجزئية دي في كتاب اسمه حكايات السفر الكاتبة بتحكي عن زيارتها للسويد وإنها كانت شايلة شنط كتير قوي وبتدور على رصيف القطر اللي هيوصلها وتايهة جدا في الإرشادات اللي مفروض توجهها واللي مكتوبة بلغة غريبة عليها فلجأت للاستعانة بأحد الرجال اللي واقفين واللي لقيته بيساعدها بمنتهى الحماس والترحيب وبوجه بشوش ومبتسم شال منها الشنط ومشي معاها مسافة طويلة لحد ما وصلها للقطر وركبها في مكانها واطمن عليها واتمنى لها يوم سعيد شكرته بامتنان فابتسم لها ومشي ومن الموقف ده خدت انطباع مبهر عن إن قد إيه رجالة السويد خدومين وبيقدروا المرأة وبيعززوها وحكت الموقف ده لصديقاتها السويدات لما قابلتهم اللي بصوا لبعض باستغراب واستنكار انت متأكدة ان ده الرجل السويدي بتاعنا؟ مستحيل عمرهم ما عملوا معانا كده ولا بيحسسونا اننا ستات اصلا لحد ما خطيب صاحبتها حللها اللغز وقال لها إن ثقافة المجتمع السويدي بتقول إن الست في مساواة تامة مع الرجل وبالتالي الستات عايزين يحسوا إنهم مش أقل درجة من الرجل لو حد مننا إحنا الرجالة حاول يساعد ست سويدية زي اللي ساعدك كده غالبا الست هتهزقه وتشوف إن المساعدة دي اتهام ليها بالضعف والدنية فمش بنحاول نساعدها من أصله ولا حتى الست هتطلب المساعدة من الرجل زي ما انت طلبتي تصرفك كست في احتياج لمساعدة من راجل خلت الراجل اللي ساعدك ده يحس برجولته ويفخر بنفسه وهيفضل فاكر الموقف ده وسعيد بيه لآخر عمره سيدتي سيصبح العديد من الرجال رجالا أفضل إذا طلب منهم فعلا أن يكونوا رجالا ورمانة الميزان على لسان بعض الرجال إن شيء جميل من المرأة إنها تكون قوية الشخصية بين قوسين أيوة نسوية في الشغل والحياة العملية وما تسمحش لحد يتجاوز أو يجور على حقوقها في العمل على أن تكون أنثوية في بيتها ومع أهلها وزوجها لينة تتغاضى تترك لرجلها القيادة في بيتك ما تحاوليش تسلكي الحوض ولا تغيري اللمبة اللي اتحرقت ولا تصلحي العطلان ولا تحركي كنبة من مكانها ولا تشيلي حاجة تقيلة لأنك في منتهى الأنوثة والرقة والضعف والحاجات دي محتاجة قوته هو أسئلة طرحت على الكاتب من النساء ما الذي يجده الرجل مثيرا في المرأة؟ الإجابة كانت المرأة الواثقة من نفسها جذابة جدا مهما كان شكلها أو منظرها هل يفضل الرجل المرأة النحيفة أم الممتلئة؟ الرجالة بيحبوا جميع أنواع النساء فهناك رجل لكل أشكال القوام ما الذي يفكر فيه الرجل عندما يزداد وزن امرأته بعد الزواج والإنجاب؟ الراجل اللي بيحبك هيفضل يحبك بغض النظر عن أي شيء تاني وهيقدر اللي انت فيه واللي بتعانيه من مسؤولياتك الجديدة هل يحب الرجال مشاركة النساء التسوق؟ لا هل ينزعج الرجل عندما يسأل عن ماضيه؟ نعم هل يقبل الرجل أن يكون لزوجته أصدقاء من الرجال؟ لا هل يتحدث الرجل مع أصدقائه الرجال عن المرأة التي يحبها؟ لن يفعل إذا كانت هي المرأة المنشودة وليست مجرد علاقة عابرة فالمرأة والأشخاص المهمون في حياة الرجل هم من المواضيع المحرمة في الأحاديث بين الرجال ما شعور الرجل تجاه المفاجآت؟ أغلب الرجالة بيحب المفاجآت شهادة ليك يا عزيزتي المرأة الشرقية الرقيقة المميزة سؤال طرحته على رجل رصين ووقور ذو ثقل وحكمة وهنا راح أستعير لهجته في ذكر السؤال والإجابة من وجهة نظرك هل تتصرف المرأة العربية بشكل صحيح تجاه الرجل؟ الإجابة كانت نعم جدا جدا المرأة العربية شديدة الذكاء في تعاملها مع الرجل عندها ذكاء عاطفي قوي يمكنها من ذلك في سؤال استطلاعي أجريته على مواقع التواصل الاجتماعي هل الرجالة بيفكروا يعيشوا على كوكب لوحدهم؟ الإجابة من الرجالة كانت قطعاً قطعا قطعا لا أما الستات فلا داعي لذكر الإجابات كوكب الأرض يسعنا جميعا حين نستوعب مع من نعيش حين نعرف الكثير عمن يشاركون حياتنا حينها سيمكننا التعامل معهم بشكل سليم الرجل للحماية والمرأة للرعاية وما بين الاثنين هو احترام متبادل وسعي واجتهاد لتغليب الفطرة للائتناس والمودة والسلام عظيم الامتنان لكل من قدم لي وقته ورأيه وحكمته ولاستماعكم الراقي سلام
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.